في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي جمال الله في خلقه الله جميل في كل شيء جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الرجل يحب ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الواحد فينا لو نازل يشتري ملبس يشتري قطعة أثاث آه، يبيض شقته جمال ما ينتقي وجمال ما يصنع على قدر جماله هو على قدر ذوقه هو على قدر إمكانياته هو على قدر معرفته بالألوان اللي تليق على بعضها وإزاي يحقق هذه المعادلة لون جنب لون جمال يؤدي إلى جمال إيه مع إيه سبحان الله العظيم أه، تخيلوا بقى كل ما ازداد ذوق الإنسان كل ما ازدادت آثاره الجميلة تشوف لبسه كده تحس إنه جميل ألوانه منسقة لايقة على بعضها ولذلك الإنسان بيعرف بآثاره يعني لما تشوفه اختار إيه تعرف هو مين لما تشوفه اختار حاجة جميلة تعرف إنه إنسان جميل لما تشوفه لون حاجة بشكل جميل تعرف إنه إنسان جميل عمل ديكور بشكل جميل تعرف إنه مهندس جميل لما تشوفه خيط حاجة بشكل جميل تعرف إنه ترزي جميل أما لما تشوف جمال خلق الله تعرف إيه تعرف أن الله جميل إن الله جميل يحب الجمال شوف انظر إلى إلى إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى شوف لما الرجل بيقول انظر إلى جمال الخلق وانظر إلى آثار ما صنع المليك وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من زبرجد ناظرات كأنها هي الذهب السبيك وناطقة بأن الله واحد ليس له شريك يعني إيه أما تنظر لل- للزهور وجمالها تشعر بأنها مصنوعة من ذهب متوهج اللون الأصفر الفاقع ال ال الألوان الحمراء والألوان الخضراء سبحان الله العظيم جمال وذوق أنا عايز أقول لكم إن الجمال ده مش بس موجود في ال- يعني في الألوان والأشكال لا والله والخلق شوف كل خلق جميل إنما هو من جمال الله كلها من آثار جمال الله سبحانه وتعالى جمال السماء وزرقتها من جمال صنع الله عز وجل جمال البحر وخضرته أو وزرقته أو وصفائه من جمال الله سبحانه وتعالى جمال الخضرة والزرع والزهور من جمال الله عز وجل جمال البشر سواء كان خلقا أو خلقا من جمال الله سبحانه وتعالى كلمة من جمال الله يعني إيه؟ يعني من آثار جماله سبحانه وتعالى ربنا جميل في خلقه جميل في صنعته جميل في آثاره وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان نقولها تاني وهو الحقيق وهو الجميل وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأسماء والأوصاف والأفعال بالبرهان النهاردة احنا جايين نشوف جمال الله جمال خلق الله آثار جمال الله سبحانه وتعالى في خلقه إن الله جميل يحب الجمال وما دام ربنا بيحب الجمال الحاجة اللي ربنا عملها هتلاقيها جميلة الأنبياء اللي ربنا بعتهم جمال الكتب اللي ربنا نزلها جميلة الكلام اللي ربنا قاله جميل سبحان الله عشان كده ربنا لما أمرنا بالدعوة قال لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دعوة جميلة وقل لهم قولا ها ميسورة يعني برضو قول جميل طب لما تيجي تصبر فاصبر صبرا جميلا ونبي الله يعقوب قال فصبر جميل ده كله جميل في جميل حتى الصبر ها حتى الهجر لما تيجي تهجر حد اهجره ايضا بشكل جميل قال تعالى واهجرهم هجرا جميلا سبحان الله العظيم الدعاء لما تيجي تدعي ادعي بشكل جميل بالتواضع وبالافتقار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأجملوا في الطلب أجملوا في الطلب خليكم جمال حتى في طلباتكم لازم تبقى جميل حتى في ملابسك ج- ملابسك النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنوا ركابكم وثيابكم حتى تكونوا في الناس كالشامة يعني شفت الشامة لما تبقى على خد الإنسان أو جنب عينه بتجمله بتحسنه بتلفت النظر إليه كذلك الإنسان المسلم في جماله وجمال خلقته ونظافته وجمال ثيابه وجمال سيارته لما الناس تشوفه تقول يا سلام أهو ده بقى المسلم اللي بيتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده يا اخواني احنا النهارده جبنا مثل في لجمال الله عز وجل لجمال خلق الله سبحانه وتعالى ربنا خلق الخلق كله جميل وما فسد الا بفعل الناس ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس آه، ليذيقهم بعض الذي عملوا لكن اللي ربنا خلقه جميل زي ما هو سبحانه وتعالى لكن آه، آه، أحد هذه الأمثلة الحقيقة اللي لسه ما وصلهاش ضرر الإنسان البالغ اللي يشوهها هي قاع البحار قاع البحار وأنا تعمدت الحقيقة أن أجيب قاع البحار عشان نشوف إزاي الألوان دي موجودة تحت البحر ما تلونتش ها ما ما اترسمتش ازاي موجوده وتحت البحر ولم تنصهر ما ساحتش من الميه ايه الجمال ده ربنا عملها بطريقه ما, ما فيش حاجه تمحوها ما فيش حاجه تدوبها ما فيش حاجه تشوهها آه، آه، ال- ال- ال- المخلوقات جميله ال- المرجان والشعب المرجانيه جميله السمك لونه جميل الاعشاب لونها جميل حتى في جمال في الخلق وجمال في المعامله احنا هنشوف هذه الطرق كلها طرق الجمال الموجودة تحت البحر من آثار جمال الله سبحانه وتعالى مع آه، آه، فقرتنا الليلة دي وتعالوا نشوفها مع بعض عن جمال الله في خلقه تحت البحر اتفضلوا معايا
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع هنا بقى شوف الجمال.
واعتنقى.
شوف المنظر.
حسن شعب يا مرجانية، رب برتقالية لنا الخلق.
وحمراء. شوفوا السمك جميل ازاي فلا واللون لون البحر ازرق وهنا اسماك أضفيت على برتقاني الحسن و- وسودة وفتحة وغامق شوف الشعب المرجانية احمر واصفر تعرفوا هنا بقى قول الله سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أهو ده دي شعب المرجانيه شوفوا هنا دي ايضا شعب اخرى دي مخلوق على فكره بحري بس ساكن يعني بياكل بس شكله زي الشجر بس هو مخلوق هنا شوفوا الوان واشكال اشكال في ال- في ال- في الجسم واخلاق و- و- وال- وال- والشكل وال- واللون والطباع والاخلاق فالعبد بأخلاق سبق شوفوا هنا وده الوان صفراء مخططه شوفوا شوفوا المؤخ... الديل اصفر آه، صافي والزعانف اصفر صافي والجسم والله لو مصمم ازياء هو على فكره مصممو الازياء بيختاروا من ال- من المخلوقات دي الوانها واشكالها علشان يعملوا زيها شوفوا هنا دي آه، آه، سمكه يعني كلها آه، آه، زعانف لكن شوفوا شكلها وشوفوا آه، ت- تنسيقها شوفوا البني عامل ازاي البني ده على فكره بيبقى موضه الناس بت- بتحبه وشوفوا بقى هي بني وعايشه في بيئه بني يعني اللي حواليها ما بين البني الغامق وبين البيج وبين الاصفر الميل لل- لل- للبيج شويه شوفوا حتى ال- المنظر في منتهى الجمال كانها بروش محطوط في توب آه، جميل شوفوا هنا برضو ال- آه، اللي على الشمال دي آه، ايضا شعب وال- والاسماك الصغيره ملونه مع السمكه شوفوا السمك الصغير ملون على الشمال وعلى اليمين وبني في بيج وتحت بني منقط قربك أحمد آه، تلحقا هنا شوف السمك الأخضر هنا دي سمكة على فكرة مش مش صخرة يو- شوفوا هنا جمال التخفي يعني ايه آه، عايزة تسكن مكانها شوفوا ازاي يعني بهدوء شوفوا تحس انها عشان تاخد رزقها وعشان ت... هنا شوفوا دي سمكة الصخرة دي مش صخرة دي سمكة بس سمكة ساكنة ما بتعومش كتير شوفوا جمالها جميلة جدا ويعني بتتنفس عشان تاخد رزقها وعلشان تاكل جميله يعني ما- حتى ما ما بتفزعش السمكه اللي هي هتفترسها او هتاكلها ما بتفزعهاش هاديه خالص وده من الجمال اذا اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح هنا شوفوا سمك ازرق واسود شوفوا الجمال دي السمكه اللي احنا قلنا عليها يعني حتى في عندهم جمال في في ال في ال في ال في, ال في, ال في الصيد شوفوا ازاي عندها شوف السمكه السوداء دي سوداء شيك جدا كانها لابسه بدله سهره شوفوا ازاي فستان سهره جميل جدا بصوا ولكنها هتاكل رزقها بسرعه وبخفه حتى جميله في اكلها ما عذبتش الفريسه بتاعتها شوفوا ازاي قد اتلقى آه، آه، وهي واقفه على مكان خلاص شوفوا خلاص خلاص فضل الرحمن شوفوا ال- ال- ال- المنظر الجميل اللي كانت واقفه عليه التابلوه الاصفر الجميل ده ودي برضو ايضا سمكه اللي هي ال- البني دي أهو شوفوا ازاي ودي ايضا سمكه اخرى جمال التخفي
طهره فلا بيتخفوا بشكل جميل علشان ياخدوا رزقهم ربنا معلمهم ازاي حتى يتجملوا في الاختفاء وفي الحيله وفي الصيد
وعتنقا شوفوا، سبحان الله حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالوجه تعالوا ننتقل لجمال آخر شوفوا شوفوا الألوان الأزرق مع الأخضر مع الأصفر سبحان الله العظيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه حد يقول لنا ال- مين خلق حاجة غير ربنا حد يقول لنا مين اللي عمل الألوان والأشكال وهذه المناظر البديعة أسفل سطح البحر في قاع البحار شوفوا الألوان والتنسيق شوفوا شوفوا الجمال فالعبد بأ رائع أشكال وألوان وأحجام وفروع وأصول و- وأشجار حاجة سبحان الله العظيم شوفوا هنا الألوان تحس إنها سادة حبتين لكن فيها جمال الجمال اللي فيها إيه تعالوا نشوف شوفوا ال ال ال ال ال الأسماك اللي بت- بتطوف حواليها ال- الهدوء اللي هم فيه مكان كله سلام وأمان وهدوء قاع البحر م- مش كله مشاكل وافتراسات طب ده تعبان تعبان ده رايح فين انتقى أجمل مكان في البحر ورايح ياخد فيه نزهة شوف بص ال- ال- شوف التعبان رايح فين شعاب مرجانية رايح يستمتع بهذا الجمال ورايح المخلوقات أيضا بتحب الجمال شوفوا آه، يعني هيروح بصوا بمكان شعب مرجانية رائعة شعب يعني بامبي وال- ومية زرقاء ح- حتى التعبان لم ينتقي إلا إلا الأماكن الجميلة راح ياخد نزهة هو وزوجته ويتمشوا مع آه، تحت قاع البحر مع آه، الشعب المرجانية ده سطح البحر حقا ده سطح البحر وده ده ده بحر آه، يعني ميته عذبه سيكون الأقرب آه، آه، وصافيه وشوفوا شوفوا قد ايه آه، الجمال وفروع الشجر ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول ما من شيء فوق الارض الا ومثله تحت الارض تع- يعني في الميه ما من شيء فوق الارض الا ومثله تحت البحر وزياده يعني كل المخلوقات اللي فوق الارض في زيها في البحر واكتر في فوق الارض آه، ما حصان في في البحر حصان في فيل في برضه في البحر فيل في في ال- فوق البحر فوق الارض آه، آه، خفافيش في برضه مخلوق اسمه خفاش البحر في آه، وهكذا آه، ده منظر اخر من الجمال اللي تحت البحر وهو مجموعات السمك بيعملوا ايه شوفوا بيمشوا ازاي بشكل منظم جدا وبياكلوا صفوف صفوف يعني ايه يعني السمك بيمشي مجموعات بيمشي صف صف ما ياكلش واحد فيهم اكل التاني ما فيش واحد فيهم بيتعدى على الاخر وهنشوف المنظر اكثر وضوحا دلوقتي حالا ورحمة أمتي كل كل صف من صفوف السمك ماشي بيجي بي- آه، قد آه، انتلقى ده في في جمال الصيد القرآن شميل اهو شوفوا شوفوا بقى اهي ادي المنظر اللي احنا بنقول عليه الرحمن ال- الاسماك ورا بعضها شوفوا نظام وجمال تحسوا كده انه مفيش اي سلام وامان وهدوء لا حد بيتخانق منهم مع حد ولا حد فيهم بيأذي حد صحيح في اكل وصيد وكل حاجه آه، دي دي طبيعه المخلوقات علشان يعيش لكن ب- بن- بنشوف منظر اخر من الجمال واللطف والهدوء والسلام اللي موجود في المجتمعات اللي احنا مش شايفينها مش كل البحر افتراس ومش كله صيد ومش ما احنا بنصطاد برضه احنا كمان بس شوفوا النظام شوفوا التنظيم اهو التنظيم ده احنا احنا كبشر احنا بنفتقده في بعض الامور احنا ممكن نختلف او ما نبقاش منظمين فنأذي بعض ونضر بعض شوفوا التانيين كانوا منظمين ازاي ولسه هتشوفوا منظر اقوى من كده بس بعد شويه شوفوا ده دي آه، سمكه آه، آه، فراشة البحر بت ايه بتختفي بشكل جميل جدا هنا منظر اخر من مناظر الجمال آه، وهو ايه وهو التعاون دي سمكه وده آه، آه، نوع من انواع سرطان البحر الاثنين بيتعاونوا السمكه دي اللي هي البني المخططه بتحرس له المكان وهو بيحفر لها الجحر بتاعها يعني حاجه بيتعاونوا بشكل جميل هو شغال لها حفار ولودر بيحفر ال- ال- الجحر وهي شغاله له حارس و- وبودي جارد وسبحان الله العظيم من الف وهو- ووفق بين المخلوق برضه لو اتعلمنا ان احنا نتعاون ونحب بعض هن- هنثمر ثمار جامده جدا منظر اخر من مناظر الجمال تحت البحر والتعاون نجمة البحر المسكينة اللي انتم شايفينها الخضرة اللي على الأرض دي وهذا ال- وهذا النوع من أنواع سرطانات البحر شوفوا مستنياه عشان يجي ياخدها ويقودها وياخد بإيديها ويوصلها للمكان اللي هي عايزاه بصوا هو واخدها هي لمساه هو واخدها كمرشد ودليل عشان يوديها في المكان والنجمة التانية منتظرة واحد زيه عشان يجي ياخدها للمكان اللي هي عايزاه أيضا حاجة ده جمال من نوع آخر اللي هو جمال التعاون والتكافل والعطاء ها، آه، آه، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له فضل جائع فليعد به على من من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا- من لا ظهر له ده منظر آخر أيضا من مناظر الحياة الجميلة الحياة الاجتماعية الجميلة في تحت البحر وهو آه، آه، تعبان من احد انواع التعابين تحت البحر ما بيعيش الا في الجحر اللي انتوا شايفينه ده منزل نص جسمه و- ونص جسمه التاني فوق سطح الارض بي بي بياكل الشوائب بيخلص قاع البحر من الشوائب زي ما انتوا شايفين كده كلهم طريقه واحده منظر واحد حركه واحده آه، بيعيشوا مع بعض في هذه الجحور بهذه الطريقه منظر آه، حقيقه جميل شوفوا مثبت نص جسمه تحت ودلوقتي هم ه- في حاجه هتخوفهم كلهم هينزلوا تحت في الجحر بطريقه جماعيه برضو ده بيبين التصرف الجماعي و- وال- وال- وال- والتوحد أو شوفوا ازاي والوحده على راي واحد تحسسك ان اللي قدامك قوي شوف الشعاب المرجانيه الحمراء جميله ازاي وشوفوا آه، صدق مستديرة ومتشعبة ده منظر آخر حقيقة منظر جميل
وأكبر من مناظر الج- جمال المجتمعات والأخلاق والصفات تحت البحر شايفين الجحر الصغير ده أهو؟ في سمكة دلوقتي هتخرج منه سمكة آه، كبيرة حبتها شفتوا خرجت السمكة اهي آه، السمكة اللي هي لونها غامق حبة دي دي سمكة أم دي دي أم كل السمك اللي انتوا شايفينه ده عملت إيه؟ عملت لهم جحر بتعمل لهم بيت هل تتخيلوا انها عملت بيت يكفي كل هؤلاء كلهم داخلين البيت ده دلوقتي شايفينهم بيدخلوا البيت دلوقتي شايفين اهو بنظام مفيش حد خبط في حد مفيش حد اذى حد مفيش حد قال له لا استنوا مفيش حد زقه مفيش حد خرجه آه شوفوا النظام الجمال التعاون اللطف عمالين يدخلوا جحرهم الاف السمك مفيش مفيش خناقه جمال جمال التصرف وجمال النظام وجمال ال- سبحان الله العظيم جينا بالليل بقى شوفوا جمال الليل فوق سطح البحر لا ده تحت اجمل بقى خفيت على في شفتوا القمر والنجوم منوره ازاي في السماء آه تعالوا بقى نشوف ال- الليل داخل البحر عامل ازاي الدنيا دلوقتي ليل في البحر في مخلوقات جمالها ما بيبانش الا بالليل زي ايه زي هذا الاخطبوط طهر نوع من انواع الاخطبوط آه، بيتلون بس ايه بقى لون مضيء الوان مضيئه يعني شوفوا وراه غامق ازاي الدنيا ليل فهم بقى بيشوفوا جسمه لو تلاحظوا فيه الوان الالوان دي دلوقتي هتنور الالوان دي دلوقتي هتنور آه،
وجعل لازلنا آه، آه، في ال- في ال- في ال- في الحيله للهادي يعني آه، بالليل إن دول بيخرجوا بالليل على فكره ده نظره ضعيف جدا حسن بس بيشعر بايه بلسانه يا الخلقا فالعين بيشعر بلسانه شوفوا بيصطاد بلسانه بص لسانه لسانه لسانه لسانه اهو بصوا مسك الفريسه بلسانه نفس الموضوع لسانه اهو راح واخد بلسانه وادي يمسكها بلسانه حتى في سمكه كبيره جدا ح- برضه هيمسكها بلسانه عامل زي الازرع بالظبط بصوا السمكه الحمراء الجميله دي برضه هياخدها بلسانه شوفوا الحيله شوفوا الصبر شوفوا بصي وبلسانه هياخدها بلسانه ويبدا يتناولها هذا المخلوق الليلي اللي هو بالليل شوفوا ازاي آه، بي- دي حيلته وطريقته في اكله وفي صيده آه، ربنا سبحانه وتعالى مديهم ميزه تانية وهي الجمال الضوئي يعني مثلا شوفوا ده قنديل البحر قنديل البحر ب- شوفوا بيسبح بجمال حتى طريقته في ال- في ال- في السباحه طريقه آه، انسيابيه وكلها شياكه شوف بيتلون ازاي و- ومن جوه بامبي ومن بره برتقاني يا سلام على الالوان ومن فوق خالص آه، لون كده عامل زي ما يكون آه، آه، يعني آه، ابيض آه، مشرب آه، برمادي شوف السمك ال- الابيض في الاصفر في ال- في الاسود ملتقى رائع وجميل من كان له تعالوا بقى نشوف ال ال ال سيكون الفقرة اللي أنا قلت لكم عليها إن هم بيتلونوا شوفوا شوفوا الشعب ال- دي شعب م- المرجان من هنا نقدر نعرف لون الحوريات لون حور العين لما ربنا قال سبحانه وتعالى في ال في ال في ال في القرآن عن البحر قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هو ده المرجان آه، آه، آه. وربنا قال عن الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان شوفوا ال- ال- اللون ال- المرجان احمر و- وجميل وصافي ولطيف ده على فكره في مرجان شفاف بس ده احنا لسه آه، مش هنشوفه دلوقتي شوفوا هنا ده آه، يعني آه،
من نوع من انواع القشريات شوفوا بقى هو كمان رايح يسبح في جزء من داخل الشعب المرجانيه الحمراء الجميله هو رغ- بيحبوا الجمال المخلوقات تحب المخلوقات تحب الالوان تحب الاشكال تحب ال- ال- ال- الاذواق الجميله والالوان المريحه الجميله بتخلي الانسان مرتاح نفسيا وشاعر بهدوء ورحمة دي امور بتو- بتوصف عند الاطباء الاطباء بيصفوها للمرضى للتعبانين نفسيا يقول له روح غير هوا روح شوف منظر جميل إيه، شوف ابعد عن المناظر اللي بتاذيك شوفوا ده رايح فين ده رايح في الشعب المرجانيه شوفوا المرجان ل- لونه سبحان الله العظيم جميل وصافي
الحسن العبقى شوفوا ازاي يسبح وايضا ده انتقى آه، آه، انتقى آه، الشعب عشان يتمشى ويتفسح ويرعى وياكل ويشرب ويتمتع سبحان الله طفيت على ده شبح البحر ده شكله زي الشبح بالظبط بس شوفوا بيعوم ازاي تضوع شوف ربنا معلمه مديله مديله آه، آه، زعانف زي الأجنحة لنا الخلق شو الانسيابية والجمال طهره فلا سبحان الله سبحان الله والاسماك دي على فكره الجمال اللي هنا ان الاسماك دي عايشه على الفتات اللي عند ال- ال- شبح البحر بيدخلوا عنده ياكلوا الفتات اللي اللي عنده في جسمه او الحاجات الفضلات اللي اللي موجوده عنده شوف هنا كلاب البحر بتسبح داخل زهور و... ايه الجمال ده حدائق تحت سطح البحر حدائق زهور حمراء داخل زرع اخضر ودي لسه احنا هنشوفهم هم بيلعبوا بس في اخر الحلقه خلقا حسن يا إيه يعني مولانا الخلقا إيه فالعبد بأخلاق سبقا كل ده آه، ده جزء بسيط لكن تعالوا بقى شوفوا الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو التلون وال- وال- والضياء اه دول دول بي- بينوروا ليلى وبيدوا لبعض اشارات ضوئيه آه، آه، للمشاعر والعواطف يعني ال- ال- المخلوقات ده هي ده اخطبوط ال- آه، البحر نوع من انواع الاخطبوطات آه، الر- ده بي- بينور زي ما انتم شايفين اطراف جسمه بتلمع اطراف جسمه بتلمع والانثى شوفوا جسمها بينور بيدي خطوط عريضه وطويله وبينور آه، آه، فاتح على غامق منظر جميل جدا لا راحت اشترت سواريه ولا جابت فستان سهره دي دي من نفسها هي نفسها جميله هو ربنا مديها صفه الجمال ازاي تتلون لزوجها و- وازاي تع- تحسسه بانها حسناء وجميله شوف هو بقى لما يعني لما اتبسط وعجبته شالها ع- زي ما يكون بيشيلها على اذرعه شوفوا ازاي دي كان له وشوفوا الجمال بيجيب جمال وحسن العشره ايضا بيسبب حسن العشره وسبحان الله العظيم شو هما الاثنين بعد آه، مع- يعني مع هذا الجمال وال- والالوان والضياء دي كلها على فكره اشارات ان هما آه، عجبوا بعض يعني حبوا بعض ربنا مديهم اشارات جميله يقدروا يتعرفوا بيها على ايه اللي يعجبهم وايه اللي مش عاجبهم الحياه عندهم مش مش بس حياه اكل وشرب لا وتذوق آه، آه، صدقا سبحان الله العظيم قد أدب ربي آه، هنا هم واخدين ايديهم في ايدين بعض وبيبنوا حياتهم وشوفوا بقى لما الانثى ستضع بيضها منظر عجيب والله كانها امراه ولدت في يوم ولادتها شوفوا ده البيض اللي هو آه، اللي هو عامل زي ال ال القراطيس البيضاء الصغيره ده هي آه، ما هي شوفوا آه، هي واقفه ب- ب- جنب البيض شوفوا بقى آه، الذكر جاي يطمن على البيت والاسره وال- والبيض وال- وزوجته وكل حاجه وجاي بيطمن عليه بيقول لهم ازيكم عاملين ايه اخباركم كله تمام جاي بيبسط هيمنته وجاي بيقول لها لست وحدك انا كمان معاكي وده جزء ده ده منظر اخر من جمال ربنا في خلقه انه بيدي العطف والحنان والرحمه والامان بين شركاء الحياه الواحده وبين الزوج والزوجه حتى وان كانوا في اعماق اعماق البحار او تحت انفاق الارض او داخل ادغال الغابات او داخل مجاهل ال- ال- ال- الجبال ربنا بيدي كل مخلوق احساس بجمال واحساس بعطف واحساس برحمه واحساس بحنان ده نوع اخر من انواع المخلوقات بيظهر فيه جمال تاني خالص ده حصان البحر حصان البحر ده مخلوق مسالم جدا مخلوق مسالم جدا شوفوه هو تلاقوه كده آه، مسكين و- وهادي ولطيف الورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق ف آه، شوفوا آه، بسيط وهادي و- ولطيف بس بيتشكل على حسب بيئته يعني هو هنا مثلا في اعشاب آه، آه، لونها اخضر تحس ان هو كمان لونه اخضر شوفوا بياكل ال- ال- الشوائب البسيطه اللي فوق راسه دي شوفوا ازاي ماشي ببساطه بهدوء لكن هنا بقى شوفوا هنا الأعشاب كثيفة والأشجار والأعشاب وال- وال- والأغصان متشابكة تعالوا بقى اتفرجوا النوع ده من أنواع حصان البحر هتلاقوه عجيب جدا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى أهو ده لا اللي قدامنا ده له شجرة وله فرع ولكنه حصان البحر ده نوع من أنواع أحصنة البحر بيتشكل تماما مع بيئته بس مش لوحده مش بإيده مين اللي شكله ومين اللي مين مين اللي, اللي- اللي نسقه ومين اللي خلقه هو ده شوفوا حصان البحر عامل زي الشجرة بالضبط سبحان الله العظيم زي الشجرة بالضبط شوفوا وبيعوم كل اللي حواليه شوفوا دي راسه واجنحته وديله كلها زي فروع الشجر يمكن هنشوف لقطة أيوة آه، أوضح شوية أهو شوفوا إزاي أهو إيه الجمال ده إيه الروعة دي مين اللي حط كل فرع من هذه الفروع في جسمه هي دي جسم مش فروع يعني مين اللي عمل كل زعنفة من هذه الزعانف اهي زي زي ورق الشجر زي غصن الزهور بجمال وبلطف وبرحمة وكل حاجة ليها ليها آه، ش- آه، وظيفتها وليها أثرها في حياة هذا المخلوق شوفوا الجمال سبحان الله العظيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الذي أحسن كل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى قال الذي أحسن كل شيء خلقه شوفوا الحسن شوفوا الجمال والرقة وال سبحان الله العظيم خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي سبحان الله.
مرسله وأكرم من ربي خلقا
بيت على الحسن العبقى شوفوا هنا ال... ال... هنا ال... شوفوا كلاب البحر اللي بنشوفها فوق لما بتقابل البشر بتبقى زعلانه ومتضايقه وحزينه بصوا هنا مخلوقات كلها سلام وامان وبيلعبوا مع بعض وهدوء مش مخلوق مع... لا عندهم مشاكل ولا عندهم مظاهرات ولا عندهم حد ب... آه... آه، شوفوا ازاي وهنا بقى يلعبوا ويجروا ورا بعض ويتنططوا يعيشوا على آه، آه، تحت البحر ياكلوا من رزق الله ويشربوا ويتبسطوا ويتهنوا شوفوا ازاي سبحان الله العظيم سعداء حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نسقا أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا سبحان الله.
الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أطفيت
سبحان الله العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه وقال الله عز وجل قال الله عز وجل هذا خلق الله هذا خلق الله سبحانه وتعالى إن الله جميل يحب الجمال يحب الجمال في الطباع ويحب الجمال في الشكل والألوان وال... والنظافة والعطر والمعاملة والدعوة الأذان رب... النبي عشان لما جاءه الرجل وقال رأيت الرؤيا بالأذان قال علمه بلال فإنه أندى منك صوتا صوته أحسن من صوتك فإنه أندى منك صوتا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيبعث آه، رسله للملوك والرؤساء كان بيبعث أجمل ناس وأحسن ناس آه، كان له صاحبه اسمه دحية كان جبريل لما يأتي يأتي على صورة دحية رضي الله عنه كان منظره جميل رضي الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس ونبي الله يوسف أجمل الناس ونبي الله آدم كان أجمل الناس سبحان الله آه، ال- فالجمال الجمال ده جزء مهم جدا من حياتنا الواحد ما, يتنا... ما ينساش جمال الطبع حتى جمال الخلق ربنا سبحانه وتعالى وصف نبيه وقال وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ولما تكلم حد تجادله بالتي هي أحسن ولما تدعو إلى الله تعالى تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن عشان كده احنا خصصنا حلقتنا النهاردة عن الجمال لازم نبقى جمال في الأخلاق والطباع والتصرفات والدعوة والملبس والمأكل والمشرب آه، لازم لازم يبقى ده جزء من من تكويننا الحقيقة احنا شفنا جمال الألوان والتنسيق والطباع لكن أنا معايا فقرة هي من أجمل الفقرات اللي أنا شفتها في حياتي الحقيقة بت- بتبين جمال الطباع جمال الأمومة الفقرة دي أنا حبيت أخليها لوحدها في الآخر خالص آه، علشان آه، أستمتع أنا وأنتوا بيها تعالوا نشوفها هي م- آه، لقطة عن قطة آه، القطة دي ليها آه، قطة صغيرة م- نايمة على ظهرها وبتحلم آه، فهي بالراحة وبهدوء كده مرة واحدة شكلها تقريبا إنها فزعت شافت مثلا كلب ولا أي حاجة آه، في الرؤية في المنام خضها آه، اتفزعت فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إن الأم خدتها في حضنها وحضنتها وطمنتها بطريقة أنتم نفسكم ستعجبوا من منظرها تعالوا نشوف المنظر ونقول سبحان الله طفيت على الحسن هذه العبقى القطة نايمة على ظهرها الورد شوف ازاي تضوع شكلها بتحلم بص وعمالة تفزع بص ما تترعش أو ب- بتفزع شوف لما هتفزع قوي الأم هتفائت تعالي يا حبيبتي لا ما تخافيش أنا أمك تعالي في حضني ولا يهمك حاجة ونامت ونامت فالورد تضوع نشوفها مرة تانية تنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا طفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
سبحان الله سبحان من وضع في كل قلب آه، حبه وحنينه ورحمته حتى تروا هذه الأمومة الحانية اللطيفة في قلب قطة قد نراها في الطريق آه، ممكن آه، ما نشعرش بيها أو حد يأذيها أو يضربها شوفوا الحنية واللطف وشوفوا إحساسها ببنتها وشوفوا أخدها في حضنها سبحان الله إن الله خلق الرحمة مت- مائة جزء أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتعاطفون وبه يتراحمون حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وأيضا تأخذ ابنها في حضنها علشان تنيمه بالليل وتقيه شر ال- الأحلام والكوابيس معانا اتصال أم محمد السلام عليكم يا أم محمد السلام عليكم
السلام عليكم شيخ امين أهلا يا أم محمد عطرك الله وجملك وعسرك بطاعته وحبه وغفرانه ورضاه وجمعك مع الحبيب المصطفى واتم نعمته عليك بالجنه في الاخره أمين نحن وأنت والسامعين امين يا واولادنا يا العالمين.
رب آه، اتفضلي امين يا رب يا رب بالله عليك يا شيخ امين بالله عليك يا شيخ امين ادعو لنا بالثبات على الطاعه وحسن الخلق والفوز ب- بالجنه والغفران والجزاء بخير الاعمال امين يا رب العالمين ربنا يكرمك يا وادعو رب.
لاولادنا بال... بالهدايه ربنا يهدي اولادنا واولادك ويكرمنا اياكم السلام واولاد عليكم ورحمه الله المسلمين وبركاته وربنا يبارك فيك وكل الطلبه والطالبات اسال الله سبحانه وتعالى يوفقهم و- وينجحهم معانا ايضا ام محمد لكن المره دي من القاهره السلام عليكم يا ام محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله أخي الفاضل أسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء امين وأن يجزيك خيرا على ما قدمته في رمضان إن شاء الله عبر وعبرات والله كان الواحد بيحتقر نفسه لما كان يتفرج على البرنامج بتاعك وأشكر أيضا الشيخ آه، أحمد جلال لأن كانوا أحب البرامج إلي مع الله فأسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويجازي كل مشايخ قناة الرحمة خير الجزاء يا رب العالمين امين سبحان الله النهارده الالوان وال- والطبيعه والحاجات الحلوه اللي احنا شفناها دي ما بقولش غير سبحان الله سبحان الله طول الحلقه والله فسبحان من أبدع هذا الخلق الجميل وهذه الألوان و- و- والطبيعة الجميلة سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك يا الله فسبحان الله هذا ال- ال- الجمال وهذا ال- المشهد أخذني إلى مشهد آخر وهو الجنة سبحان الله اللهم اجعلنا منها وإن كسرنا يا رب برحمتك يا رب العالمين آمين.
قلت سبحان الله هذا خلق الله في الدنيا ف- فماذا أعد الله لنا في الآخرة يا من تتنازعون على المال والسلطة سبحان الله بص لهذا المنظر في الدنيا فقط فتخيل بنفسك ماذا أعد الله لك- لك في الآخرة والله عند الله الخير الكثير أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة برحمته و- وجميع مشايخ قناة الرحمة وأنت يا أخي الفاضل وجميع المستمعين والمشاهدين يا رب العالمين آمين.
وجزاك الله خيرا يا شيخ أمين والسلام آمين.
عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا أم محمد آه، زي ما شفنا يا إخواني احنا المسائل اللي عندنا يعني لازم نرى منظر آخر غير الصراع والحقد وال- والحسد والفلوس وال... ربنا خلق الكون جميل وما غيروش إلا خطايا البشر الحجر الأسود كان أبيض ولم يسوده إلا خطايا البشر ال- ال- الزروع كانت نظيفة وجميلة وكانت مفيدة وما لوثها إلا خطايا البشر الكيماوي والحروب وال- والمخلفات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا الآن الناس يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الهواء نظيف مليان أكسجين ومليان وخلق ال- ال- المياه نظيفة ونقية وفيها آه، ال- الإنسان محتاجه من من معادن وأملاح خلق الله سبحانه وتعالى آه، البحار زي ما يعني ز- سبحان الله أنا أقول لكم على حاجة يعني عجيبة أنتوا عارفين المطر المطر ده ربنا سبحانه وتعالى بينزله بقدر ينزله بقدر آه، آه، آه، ربنا لما بينزل المطر سبحانه وتعالى في في كهربية بتنزل مع المطر آه، شحنات كهربائية بتهز ال- التراب اللي اللي تحت الأرض علشان الزرع ينبت معايا وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ال ال ال المياه لما بتنزل والأرض لما بتم- بتنبت والبحر لما بيموج وال- والسمك لما بيسبح والطيور لما بتطير وال ده كل واحد فيهم ليه وظيفة ده كل واحد فيهم ليه منزلة وليه قدر بيأدي وظيفته بيأدي وظيفته عشان مين عشانك انت قال الله عز وجل سخر لكم ما في الأرض شوف قال الله عز وجل سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم ال- ال- أعوذ بالله من الشيطان- سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ابعد شوية عن المشاكل وابعد شوية وشوف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وشوف اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيه تبقى إنسان جميل في خلقك وإنسان جميل في خلقك إنسان جميل في طباعك إنسان جميل بين الناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان ويجعلنا هداة مه- مهديين لا ضالين ولا مضلين أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من هذا خلق الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا الإكثار من الصلاة والتسليم على خير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم غدا يوم الجمعة بالذات أحبتي إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل